السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفاعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فمرحبا بإخواني وأخواتي وأهلي وأحبابي مرحبا بكم مرة أخرى مع السحر الحلال اتكلمنا في الحلقة الأولى في مقدمة عن السحر الحلال ازاي الانسان يفوز بمحبة الناس ازاي تبقى محبوب قوي للناس وازاي الناس تحبك وانت تحب الناس والحلقة الثانية اتكلمنا عن اول سبب من اسباب الفوز بمحبة الناس الا وهو الاستعانة بالله سبحانه وتعالى قلوب العباد بين اصبعين من اصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء والحلقة الثالثة كانت اللي فاتت اتكلمنا عن السبب الثاني للفوز بمحبة الناس وهو الاعتراف بالفضل وحفظ الجميل العنوان ده بالذات يا جماعة والعنصر ده بالذات سامحوني هطول فيه شوية لأنه فعلا مهم جدا جدا إن احنا نعترف بفضل بعض ونعترف بجميل بعض وما ننساش فضل الناس من لم يشكر الناس لم يشكر الله سبحانه وتعالى ومن باب الاعتراف بالجميل والفضل عايزين نقول يا جماعة يا ريت كل واحد بالله عليكم يجيب ورقة وقلم ومن يوم ما اتولد لحد النهارده شوف الناس اللي أثروا في حياته ومش أثروا يعني ما عملوش حاجة كويسة يعني لا أثروا بالثاء مش بالصاد يعني اللي أثروا في حياته اللي أكرموه اللي عملوا معاه حاجات كتير اللي ضحوا عشانه وما ينساهمش ويحطهم في لوحة شرف يقول الناس دولت هم كانوا أصحاب الفضل بعد ربي سبحانه وتعالى لو حبيت تكتب لوحة وتقول مين أصحاب الفضل وترتبهم هترتبهم ازاي انا همشي معاك دلوقتي في شويه عناصر كده وفكر في الموضوع دوت وهرجع تاني للوحه بفكرني بيها مدني ان انا عايزين نقول اللوحه ديت تحط مين الاول ومين في الاخر مسألة مهمة جدا جدا وقفنا المرة اللي فاتت مع العنصر دوت مع عنصر الاعتراف بالفضل وحفظ الجميل وقلنا تعالوا نشوف ونذكر أمثلة جميلة في حياة حبيبنا صلى الله عليه وسلم سيد الأوفياء بأبي هو وأمي ونفسي وروحي صلى الله عليه وآله وسلم اللي ضرب المثل للكون ده كله في الوفاء وحفظ الجميل تعالوا نشوف مثال جميل قوي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض الأمثلة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج أمنا خديجة وانتوا عارفين يا جماعة قد ايه النبي عليه الصلاة كان في قمة الوفاء معها يكفي انك تعرف ان النبي حياته الزوجية عموما ان انقسمت لخمس مراحل مرحلة من يوم ما اتولد لحد ما بقى عنده 25 سنة بلا زوجة من 25 ل 50 سنة يعني 25 سنة كاملة اللي هي مرحلة الشباب كلها تقريبا مع زوجة واحدة أسن منه ب 25 ب 15 سنة اللي هي أمنا خديجة وكانت متجوزة قبل منه مرتين وعندها أولاد ورغم ذلك لا فكر يتجوز عليها ولا فكر يأذيها في مشاعرها ولا عمره في حياته قال لها كلمة وحشة ولا عمرها في حياتها قالت له كلمة وحشة وعاشوا أجمل وأنقى وأفضل حياة في الكون ده كله وكانوا أسعد زوجين في العالم كله حقيقة أمنا خديجة أول ما تسمع اسمها كده وتحط له عنوان كده الوفاء هي كانت أم الوفاء والنبي صلى الله عليه وسلم هو أستاذ الوفاء اللي علم الدنيا كلها الوفاء فلما ماتت أمنا خديجة النبي قعد ثلاث سنين حزين عليها ولذلك من سن 50 ل 53 لم يتزوج من 53 ل 55 اتجوز واحدة أسن منه أكبر منه في السن سودة بنت زمعة ومن 55 ل 63 اللي هي آخر 8 سنين اللي هي كانت بداية بقى التشريع والغزوات والجهاد في سبيل الله عدد النبي صلى الله عليه وسلم من أجل حكم عظيمة ذكرناها قبل كده من أجل نشر الدعوة من أجل توصيل الدعوة لنساء الأمة كان لازم في أسئلة محرجة للنساء ولازم توصل مش هتنفع توصل عن طريق النبي لأن النبي كان أشد حياء من العذراء في خدرها صلى الله عليه وسلم فكان لازم يوصل الإجابات عن طريق النساء برضه وصلوا الكلام ده للنساء وحكم كتيرة جدا جدا في حياة النبي صلى الله عليه وسلم شاهد في الموضوع أن بعد موت خديجة اللي هي, اللي هي أم الوفاء كله اللي وقفت جنب النبي صلى الله عليه وسلم لما قال لها لقد خشيت على نفسي يا خديجة فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا إنك لا تصل الرحم وتحمل الكل وتكسب المعدوم أو تكسب المعدوم وتعين على نوائب الدهر صلى الله عليه وآله وسلم وقفت معاه ودخلت معاه شهب أبي طالب وأكلت ورق الشجر وتعبت قوي وقاست وعانت وعاشت كل الأحداث اللي عاشها النبي والأذى اللي شافه النبي عليه السلام ورغم كده تحملت وصبرت وكانت نعمة الزوجة لدرجة أن ربنا في عليائه سبحانه وتعالى يرسل جبريل عليه السلام مخصوص للنبي يقول له يا رسول الله هذه خديجة قد أتتك ومعها إناء فيه إدام أو طعام أو شراب فإذا هي أتتك فأقرئها السلام من ربها ومني يعني ومن جبريل وبشرها ببيت في الجنة من قصب يعني من لؤلؤ مجوف لا صخب فيه ولا نصب يا سلام وفي مرة تانية يجي جبريل عليه السلام يقول له يا رسول الله هذه خديجة فأقرئها من ربها السلام ومني يعني جاي بيوصل لها السلام من عند السلام سبحانه وتعالى ومني يعني ومن جبريل وبشرها ببيت في الجنة من قصب لا صخب فيه ولا نصب أمنا خديجة عمر ما النبي نسيها أبدا أبدا أبدا لدرجة أن في يوم من الأيام هالة بنت خويلد اللي هي أخت خديجة بنت خويلد استأذنت على النبي صلى الله عليه وسلم فأول ما سمع صوتها قال اللهم هالة يعني يا رب تكون هالة لأن صوتها كان قريب جدا من صوت خديجة فصوتها ذكر النبي بصوت خديجة فكانت هالة بنت خويلد والحديث رواه مسلم وكان إذا ذبح الشاة والحديث أيضا رواه مسلم كان يرسل بها إلى أصدقاء خديجة يعني صديقات خديجة رضي الله عنها وارضاها أمنا عائشة بتقول ما غرت على نساء النبي إلا على خديجة وإني لم أدركها أنا مش شفتهاش أصلا بس كنت بغير منها جدا فكان رسول الله إذا ذبح الشاة يقول أرسلوا بها إلى أصدقاء خديجة قالت فأغضبته يوما فقلت خديجة خديجة يعني كأن ما فيش حد خلق إلا خديجة فقال إني قد رزقت حبها فاعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ان حبه لامنا خديجه ده كان رزق ربنا بيرزقه اياه صلى الله عليه واله وسلم. حد فينا يا جماعه بيحمل الوفاء ده لزوجته ممكن تعيش مع زوجتك 10 سنين و15 سنه وممكن 20 وممكن 30 سنه يا ترى فعلا بتحمل لها الجميل ده زوجتك اللي ياما اكلتك وياما غسلت لك لبسك وياما وضبت لك بيتك وياما وفرت لك الراحة وياما ربت أولادك وتعبت عشانهم وسهرت وياما فضلت سهرانة بأولادك الأطفال الصغيرين اللي لو سابت لك طفل واحد منهم هتحتار تعمل فيه إيه ما انتش عارف لا هتعرف تأكله ولا تغير له ولا تنظفه ولا تقدر تعمل له أي حاجة ولا تقدر تشوف علاجه وأكله وحاجته ومتطلباته ولا تقدر تدلعه ولا تقدر تخرجه عملت كل دوت وتعبت وصبرت عشانك وفضلت متحملة كل حاجة في البيت وانت مش واخد بالك لحد ما انت كبرت وكبرت وكبرت ونسيت فضل الزوجة ديت حد فينا بيحمل الجميل والوفاء للزوجة ديت سبحان الله قليل بجد يا جماعة اللي بيحمل وفاء لزوجته وبرضه سامحوني برضه وبرضه ممكن تلاقي نساء ما بتحملش الوفاء لزوجها اللي تعب عشانها واللي سهر واللي كان بيخرج في عز الحر وفي عز البرد والمطر عشان يشتغل ويتعب ويشقى ويجيب لها اللقمة الحلال عايزين نحمل الجميل لبعض عايزين نذكر بعض بالجميل ده يا ريت زوجتك وهي قاعدة تقول لها حبيبة قلبي ربنا ما يحرمنيش منك عمري ما أقدر أنسى أبدا فضلك عليا وقوفك جنبي وتعبك عشاني وعشان ولادي ربنا يجازيك عني كل خير أنا ما أقدرش أوفيك فضلك فضلك ده تركت المكافأة بتاعتك على ربنا سبحانه وتعالى ويا ريت الزوجة كمان تقول لزوجها حبيب قلبي ربنا ما يحرمناش منك يا ما تعبت عشاننا ويا ما سهرت عشاننا ويا ما شقيت وخرجت في عز البرد والمطر والحر عشان تأكلنا وتشربنا وعشان تجيب لنا اللقمة الحلال لما الزوج يسمع الكلام ده يا جماعة أكيد هيبذل أكتر وأكتر وأكتر ويعمل كل حاجة علشان يسعد زوجته وعشان يسعد أولاده تعال نشوف النبي عليه السلام إزاي كان بيحفظ الجميل لناس كتيرة جدا ذكرنا منهم خديجة تعالوا نذكر واحد تاني اسمه مطعم بن عدي مطعم بن عدي يا جماعة كان رجل كان رجل مشرك كانش مسلم لكن لما النبي اشتد أذى المشركين لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو كان في مكة فراح نازل في جوار المطعم بن عدي يعني قال له أنت احميني أنا في حمايتك يا مطعم خد بالك والمطعم ده كان راجل مشرك لكن كان عندهم حاجه اسمها المروءه كانت موجوده جدا في في الجاهليه بشكل غير عادي الجاهليه على فكره كان فيها حاجات حلوه جدا الجاهليه هي جاهليه لكن في النهايه كان عندهم كرم وكان عندهم وفاء وكان عندهم مروءه وكان عندهم شجاعة وكان عندهم حاجات كده جميلة وجه الإسلام فأقر هذه الأخلاق فالمطعم بن عدي خد السيف بتاعه ووقف يدافع عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فالمطعم بن عدي مات قبل غزوة بدر فلما جت غزوة بدر فحب النبي عليه السلام يعرف الناس قد إيه إن هو بيحمل الجميل وعمره ما بينسى فضل حد أبدا صلى الله عليه وسلم فقال لهم في الأسارة بتوع بدر كان عنده عدد كبير من الأسرة صلى الله عليه وسلم فقال لهم لو كان المطعم الحديث البخاري لو كان المطعم بن عدي حيا ثم كلمني في هؤلاء النتنى يعني الأسارة لتركتهم له بيقول لو كان المطعم بن عدي مع الجميل اللي عمله معايا ده لما دافع عني يوم ما اشتد أذى المشركين عليا لو كان موجود وقال لي يا رسول الله أو يا محمد اديني الأسرة دولت كنت هسيبهم له بلا فداء ولا فلوس ولا دينار واحد الدفع إكراما لهذا الرجل يا سلام على وفائك يا رسول الله تعال نشوف صفحة من وفاء النبي عليه السلام مع أبي بكر الصديق يروح النبي بيعرف الناس كلهم والصحابة بيعرفهم قدر أبي بكر ووفاء النبي لأبي بكر رضي الله عنه وارضاه يوم النبي يقول إيه صلى الله عليه وسلم والحديث في البخاري ومسلم يقول إن أمن الناس علي في صحبته وماله أبو بكر ولو كنت متخذا خليلا غير ربي لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخوة الإسلام ومودته يا سلام ويقول في حديث رواه الترمذي بسند صحيح ما لأحد عندنا يد إلا وقد كافأناه بها ما خلا أبا بكر فإن له عندنا يدا يكافئه الله عز وجل بها يوم القيامة يا سلام كأن النبي بيقول يا جماعة اوعى تنسوا فضل حد اوعى تنسى فضل اي حد ولا جميل حد خلي عندك وفاء الوفاء ده بيخلي الناس تحبك تخيل كده وحط نفسك كده في موقف اي انسان واحد عمل معاك جميل فجيت في وسط الناس كلهم قلت لهم يا جماعه بالله عليكم اسمعوا مني الكلمه دي والله يا جماعه انا ما انساش فضل الاخ فلان او الانسان فلان عمل معايا كذا وكذا وكذا الله يبارك له ويجازيه عني كل خير تخيل هو مش عاي... هو مش حبا للرياء ولا السمعه ولا الفخر ولا الكلام ده كله لكن هو حس فيك بنعمه الاعتراف بالفضل والوفاء والجميل الراجل ده لو انت طلبت منه عينيه فعلا هيديها لك لانه يقول ايه ده راجل اصيل ده انسان وفي واعترف بفضلي وجميلي ده اللي زي ده عمري ما ابخل عنه ابدا وهيشجعه أكتر وأكتر إن يبذل معاك ومع غيرك ومع غيرك ليه؟ لأنه شاف اعتراف الناس بفضله وإكرامه عشان كده بيخلي المجتمع كله متآلف ومتحاب تعال نشوف النبي ازاي حافظ الجميل الأنصار الأنصار يا جماعة اللي لما النبي يعني أذن لأصحابه بالهجرة هاجروا من مكة للمدينة والأنصار طبعا كانوا أصحاب يعني أرض ومال والمهاجرين تركوا كل حاجة لله سبحانه وتعالى وراحوا والنبي صلى الله عليه وسلم يؤاخي ما بين كل واحد من أنصاري مع كل واحد من المهاجرين وهم أكرم المهاجرين إكرام لا يخطر على قلب بشر وربنا وصفهم وقال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة يا سبحان الله فالنبي بيقول إيه من أحب الأنصار أحبه الله ومن أبغض الأنصار أبغضه الله ويقول آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار وقال صلى الله عليه وآله وسلم استوصوا بالأنصار خيرا صلى الله على النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم ويقوم يأمرنا صلى الله عليه وسلم بأن احنا نحفظ الجميل لكل الناس من حوالينا فيقول في حديث جميل أوي أوي رواه أبو داود بإسناد الحسن يقول من استعاذ بالله فأعذوه ومن سأل بالله فأعطوه ومن دعاكم فأجيبوه ومن صنع إليكم معروفا فكافئوه فإن لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له حتى تروا أنكم قد كافأتموه يا سلام اوعى تنسوا فضل بعض يا جماعة اوعى زوج ينسى فضل زوجته اوعى زوجة تنسى فضل زوجها واوعى ولد أو بنت ينسوا فضل أبوهم وأمهم واوعى أم تنسى فضل أولادها واوعى أخ ينسى فضل أخوه واوعى جار ينسى فضل جاره اوعى تنسى الفضل لبعض حبوا بعض واحفظوا الجميل لبعض هتلاقوا الأسر كلها متحبة هتلاقوا المجتمع كله متحاب هتلاقوا الخير بينتشر في المجتمع هتلاقوا الدنيا كلها بتحب بعض ليه لان بحفظ الجميل هيشجع كل واحد انه يبذل ويعمل معروف ويكرم الناس ويخدم الناس ويقف جنبهم ويسندهم ويأزرهم ويكرمهم هتلاقي المجتمع كله في حب ووئام ووفاء وانا طولت نفس الموضوع ده نتيجة انه سامحوني ان شايف ان الاعتراف بالفضل قل شوية هختم بقصة حلوة قوي قوي كان في واحد اسمه النعمان بن منذر كان له يوم بؤس ويوم خير كان قبل ما يسلم كان رجل ظالم وبعد ما أسلم بقى رجل في منتهى الرقة والجمال والأخلاق اللي في الدنيا كلها كان في يوم كان ليه يومين يوم سوء ويوم خير يوم السوء ده كان ينزل في يتمشى كده في أي مكان فاللي يقابله يحكم عليه بالإعدام ويقتله ويوم الثاني يوم خير بقى اللي قابله يغدق عليه ويعطيه من الأموال كما يشاء ففي يوم من أيام السوء بتاعته نزل فقابل راجل غلبان كده فراح واخده وحكم عليه بالإعدام الراجل ما ملوش ذنب ما عملش حاجة أصلا فراح واخده وحاكم عليه بالإعدام فالراجل قال له طيب ممكن تمهلني لحد ما أرجع لأولادي أسلم عليهم وأودعهم وأوصيهم وأرجع لك تاني عشان تنفذ فيها حكم الإعدام قال له مين يضمن إنك ترجع حد هنا ممكن يعني يعني يضمنك فالراجل بص كده على الناس اللي في القصر فلقى واحد كده يعني حس انه انسان طيب يعني اسمه شريك قال له شريك اللي شغال عندك ده ده ممكن يضمني فالملك النعمان بن منذر قال له تضمنه يا شريك قال له اضمنه قال له خد بالك لو ما رجعش بعد ثلاث ايام هقتلك انت قال له حاضر الراجل كان عنده مروءه غريبه جدا راح الراجل ده اللي اتحكم عليه بالاعدام راح يشوف اهله وناسه يطمئن عليهم ويودعهم ويوصيهم خلاص راح يتقتل يعني وبعد ثلاث أيام فضلوا واقفين مستنيينه ما جاش فالنعمان بن المنذر راح مجمع الناس وقال لهم خلاص شريك هيتقتل وبدأ يعد السيف عشان يقتل شريك وفجأة الناس قالوا له استنى أيها الملك في واحد جاي من بعيد ليكون هو الرجل ده فقال انتظروا فانتظروا فلقوا فعلا هو الرجل فتحجب النعمان بن المنذر قال له ما الذي أتى بك انت عارف ان انت جاي عشان تتقتل ما الذي اتى بك قال جئت لئلا يتحدث الناس ان الوفاء قد انعدم من قلوب الناس انا اعطيت عهد بان انا ارجع ولازم اوفي فقال الملك لشريك وانت لما ضمنته انت ضمنت الراجل ده رغم ان انت كنت هتتقتل مكانه قال لئلا يقال أن المروءة قد ضاعت من قلوب الناس قال, قال وأنا قد عفوت عنكما لئلا يقال إن الرحمة قد ذهبت من قلوب الناس يا سلام شيء جميل قوي ان انت تكون عندك وفاء ورحمة واعتراف بالجميل تعالوا نكمل بكرة موضوع الاعتراف بالجميل وآخر حلقة بكرة نقدمها الاعتراف بالجميل ونشوف عنصر تاني عشان سحر الحلال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته